مساء الخير على الناس الحلوة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات النهاردة هنتكلم على ال strong independent woman من الآخر كده يعني هنتكلم على لما بتبقى أفلام معمولة اللي هي بالظبط للستات أو المرأة يعني عامة في مركز قوة من الآخر كده يعني اللي هي إيه طالعة كده مال- مالية مركزها طالعة مديرة طالعة محامية اللي هي إيه إيه، مش في إيه موقف ضعف من الآخر يعني اللي هو إيه feminist movies من الآخر كده يعني إيه القائمة دي هتبقى مركزة على زي ما قلت على الأفلام آه، اللي هي إيه المرأة طالعة في دور مديره في دور محاميه وايه ماليه مركزها كده في ال- في المجتمع حواليها يعني او طالعه اللي هو ايه ضد التقاليد مثلا لكن القائمه بتاعتنا مش هتبقى على الافلام اللي فيها ايه ظلم او قهر للمراه دي طبعا بيبقى منها افلام كتيره جدا إيه زي 6 7 8 زي آه، فتاة المصنع وكده دول مش هيبقوا موجودين في القائمه دي دول هيبقوا في ايه في قائمه تانية احنا هنتكلم هنا ايه feminist movies من الاخر كده يعني في السينما المصريه وطبعا قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وهتلاحظوا حاجه في الافلام اللي انا هقولها يا جماعه ان كلهم في فتره الخمسينات والستينات كلهم تم انتاجهم في الفتره دي قليل ما بيتم انتاجها دلوقتي على فكره او لما بت- بتنتج ما بت- ممكن تاخد بالك منها بس ممكن ما ما بتكملش قوي فواضح ان هم في قديما يعني في ال golden age of Egyptian cinema يعني العصر الذهبي للسينما المصريه كانوا واخدين بالهم من الموضوع ده اكتر يعني ممكن اختلاف اراء يعني فاحنا هنخش في القائمه بتاعتنا واول فيلم معانا ده فيلم قديم شويه وهتلاقي قليل جدا اللي سمع عنه او يعني اتفرجوا عليه انتاج سنه 1950 وهو فيلم الافوكاتو مديحه باين من اسمه يعني آه، مديحه بقت محاميه في مجتمع ريفي من الاخر كده هو طبعا كان الفيلم آه، ايام الملك فروده كان قبل ثوره 52 كان بطوله آه، الليدي طبعا آه، مديحه يسري ومعاها يوسف بيك وهبي او يوسف وهبي على طول وطبعا حسين رياض وفردوس عبد الحميد ال- ال- الناس الجميله ديت يعني وهي طبعا المفروض ان هي آه، في مزرعه الباشا هي المفروض اخوها في ال- في المزرعه وهي الفتاه الريفيه يعني لكن بتقرر انها ايه ما تكملش في حياه المزرعه وتقول ايه انا عايزه ابقى محاميه وتخش مدرسه الحقانيه اللي هي طبعا كانت كليه حقوق يعني في جامعه القاهره وان هي عايزه تبقى محاميه وكده طبعا يقفوا قدامها إيه اللي انت بتعمليه ده ايه ده ما عندناش بنات تعمل الكلام ده لكن هي ايه تصر على الموضوع ده جدا ولما تبقى محاميه تب- تبتدي بقى ايه تكشف ان المزرعه فيها ايه فساد فيها سرقه فيها كده والفضل يرجع لها هي يعني برافو يا مديحه يعني فده من اوائل الافلام اللي كان بيتكلم على الموضوع دوت و قليل ما بيسمع عنه لكن we can check it out يعني ونيجي للفيلم اللي بعد كده انتاج سنه 1954 برضه للفنانه مديحه يسري برضه وهو فيلم بنات حواء الفيلم ده كان فيه كوكبه من النجوم على فكره آه، مديحه يسري ومحمد فوزي آه، طبعا اللي هو كان جوزها ال- المغني والملحن والممثل طبعا الله يرحمه وشاديه كانت شاديه لسه في اول ادوارها فبتطلع ممكن ادوار ثانويه واسماعيل ياسين وزينات صدقي وناس كتيره بقى إيه، طبعا الفيلم ده احنا اللي بي- بيجي في بالنا بنفتكر طبعا ايه جمعيه المراه تساوي الرجل ليه بقى هي المفروض ان هي مديحه يسري كانت هي المفروض عندها آه، بوتيك كبير جدا للملابس المراه وكده يعني وفي نفس الوقت هي رئيسه جمعيه المراه تساوي الرجل اللي هي ايه لا احنا ستات ونشتغل لا احنا مش بنقعد في البيت نقعد نغسل ون- ونغسل ونطبخ بس إيه، لا احنا لينا حقوق لا هي دايما دايما حتى دايما كانت بتلبس بدل بتبقى مش حاطه make up كتير وكده اللي هو ايه لا احنا جامدين قوي من الاخر يعني لكن الفيلم بقى تناول برضو الموضوع ان محمد فوزي طبعا جه اشتغل عندها وهو حبها يعني اللي هو حبها على الرجوله اللي هي فيها دي او اللي بتحاول تصدر لها يعني هو حبها من الاخر يعني وطبعا الفيلم كان فيه آه، آه، اغاني جميله جدا لمحمد فوزي والشاديه وبرضه كانت مديحه يسري كانت برضه بتلعب martial arts وكانت ب- بتدي محمد فوزي على دماغه آه، تق- يقوم داخل عليها تقوم ضرباه يلا اطلبوا الاسعاف تيجي تشيله لا strong strong يعني وفي اخر الفيلم حتى كان في حته لطيفه ان هم ايه طلعوا كلهم زي في camping كده او بتاع وايه ال- إيه، يلا يا رجاله ويا ستات كلنا هنشتغل كل واحد هيقوم بدوره عشان ايه ال camp ده ينجح فهي تقوم بدورها وطبعا في النص بقى تضطر تغير هدومها تلبس لبس انثوي شويه يعني فايه تغير توجهاتها ان هو ايه اه انا صاحبه مثلا شركه كبيره او كده لكن برضو I'm still a woman يعني ما ينفعش ان انا ايه أبقى اتعامل زي الرجاله بالظبط فايه إيه فيلم لذيذ جدا وهو اصلا فيلم كوميدي وخفيف وبيجي كتير عامه يعني ومديحه يسري قامت بالدور حلو قوي وفعلا feminist power من الاخر يعني وعلى فكره لو هتلاحظوا ان الفيلم ده من المجاميع اللي في الفيلم الكومبارسات كان- كانت هند رستم على فكره كانت في الكومبارسات اللي من البنات اللي كانوا قاعدين بيشتغلوا في ال- الخياطه وكده في المصحه اللي هي كانت فيها يعني ونيجي اللي بعد كده فيلم آه، برضو في فترة الخمسينات سنة 1952 ده ناس كتير هتلاقينا ما عارفينه برضو اللي طبعا سيدة الشاشة فاتن حمامة فيلم الأستاذة فاطمة آه، برضو محامية هو الفيلم ده كانت برضو آه، بطولة آه، فاتن حمامة آه، كمال الشناوي آه، عبد الفتاح القصري اللي كان طبعا قايم بدور أبوها بدور آه، لطيف جدا والفيلم طبعا كان بيحكي ان هو هما الاتنين خطاب طبعا آه، فاتن حمامة وكمال الشناوي والاتنين محامين وفاتحين بقى ايه مكاتب قدام بعض طبعا كل الناس اللي اللي- كل ال clients طبعا يقوموا رايحين لكمال الشناوي يعني هنروح للاستاذه فاطمه دي ليه يعني محاميه ست هنروح لها ليه يعني فكلهم عاملين يروحوا له وهي ايه لا عايزه زباين لا ويروحوا يعملوا مشاكل في بعض عشان ايه تعالى هنا لا ما تروحش هنا يعني كان فيلم لذيذ يعني إيه، وطبعا بقى ايه في نص الفيلم كده ايه كمال الشناوي يتورط في ايه في جريمه قتل ان ايه واحده ست غنيه كده تيجي عنده وعايزه آه، ايه عملت آه، المهم عليه يعني موضوع م- آه، لعبه كده ان ايه خليته يتورط في قتل جوزها هي قتلت جوزها بس ايه لبسته الموضوع من الاخر يعني عشان ايه تاخد من الاخر بوليس التامين وهيتسجن والقضيه لابساه تقوم ايه بقى الاستاذه فاطمه ايه بشغل محامين شطار يعني كده قدرت ايه through a series of events كده تضحك على الست ان هي ايه تخليها هي تعترف بالجريمه بتاعتها ايه قصاد المحكمه وقصاد القاضي فلا يا استاذه فاطمه يعني محاميه شاطره من الاخر يعني فانا مش عارف انا ايه حكايه مهنه المحاماه اللي الستات كانت بتحب تشتغلها زمان دي فالفيلم تناول الموضوع ده بطريقه لطيفه جدا ويستحق انه يتحط على القائمه ونيجي للفيلم اللي بعد كده ده فيلم برضو دمه خفيف جدا ويعني كلنا برضو اتفرجنا عليه كتير وهو فيلم باين من اسمه للرجال فقط إيه طبعا احنا عارفين آه، بطولة سعاد حسني نادية لطفي الاثنين كانوا زي القمر يعني بجد ومعهم طبعا حسن يوسف وإيهاب نافع ويوسف شعبان وكان من إخراج محمود ذوالفقار إيه هما طبعا الفيلم بي- بيتكلم على حقول البترول المفروض ان ده شغلانه للرجال فقط آه، في الصحراء بقى وبريمه وكده فالرجاله بس هما اللي بيشتغلوا آه، وطبعا كلنا عارفين التهيؤات اللي كانت بتيجي ل- لحسن يوسف طبعا ان هو ايه هما كلهم في وسط رجاله لا احنا عايز بنات بقى لا كفايه كده وكل ما بيتخيل يشوف راجل يتخيله بنت في الأ- في الاول وبعدين يطلع ان هو بيجي له تهيؤات يعني كان في حاجات لذيذه كده وهم طبعا آه، ناديه لطفي وسعاد حسني هم شغالين في شركه البترول لكن في مصر بقى اللي هم ايه بيعملوا تقارير وكده يعني يقرروا ايه ان هم يلبسوا رجاله وينتحلوا صفه اتنين مهندسين كانوا المفروض هيروحوا بقى الموقع هم ينتحلوا صفاتهم ويلبسوا رجاله ويروحوا ايه الموقع مكانهم انما ايه لا احنا هنقدر ايه نكتشف البترول دوت لا احنا مش آه، مش اقل منهم وبتاع وتحصل طبعا مواقف كتيره لذيذه جدا والفيلم طبعا مشهور بالميم ال- ال- اللي هو ايه بيجيب لك سعاد حسني بعد ما قضوا آه، يوم على البريمه وكده وتعبوا جدا هي حاطه رجليها في الميه بملح وناديه لطفي لفه دماغها بايه بحته قماش اللي هو ايه ادي يوم عدى اهو واحنا اتبهدلنا آه، احنا عايزين نروح يعني اللي هو دايما يجيب لك الميم دوت اللي هو ايه اخبارك ايه يا strong في اول يوم عمل اهو ادي الصوره اهي وطبعا في الاخر بينجحوا طبعا في في النص طبعا في قصه حب لذيذه ان هم بيكتشفوا ان هم ستات اللي هم سعاد حسني بقى تحب حسن يوسف وايهاب نافع يحب ناديه لطفي ومن اصرارهم ان هم بقى ايه يشغلوا البريمه في المكان دوت واحنا ال- ايه لا احنا تقاريرنا صح وكده وفي الاخر البريمه تطلع بترول فعلا بناء على التقارير بتاعتهم فلا الشغلانه دي مش للرجال فقط لا ممكن س- ستات يشتغلوا فيها وايه نجحوا في الاخر وفيلم لذيذ جدا احنا دلوقتي داخلين على ال top 3 وال top 3 دول يا جماعه حلوين جدا في ال topic اللي احنا بنتكلم عنه موضوع ال feminism ان capable women من الاخر يعني وطبعا إيه، معانا كده في آه، رقم ثلاثة معانا اللي هو انتاج 1963 لسيدة الشاشة فاتن حمامة برضو وهو فيلم الرائع الباب المفتوح اخراج المخرج الرائع هنري بركات طبعا كلنا عارفين ان اللي كان بطوله الفيلم آه، فاتن حمامه آه، م- آه، محمود مرسي اللي كان قايم بدور يا ساتر يا رب على الدور بتاعه ده بس طبعا قام بالدور فظيع اللي هو دكتور فؤاد دوت وطبعا المايسترو كابتن صالح سليم آه، الفيلم طبعا زي ما احنا فاكرين هي فاتن حمامه في عيله يعني عيله غلسه من الاخر كده يعني اللي هي ايه مقفله عليها ومقفله عليهم هي واخوها اخوها طبعا مناضل ضد الانجليز وضد الاستعمار وهي في بدايه الفيلم اصلا نازله في مظاهره في المدرسه مع زميلاتها وكده ضد الاستعمار وبتاع ابوها يعرف يقوم ماسكها لا، رقعاها علقه وضاربها وايه بقى لا انت ما بتخرجيش من البيت انت ك- انت ما ينفعش تشاركي في حاجات زي كده وبتاع ولكن هي لا انا دماغي كده انا لازم برضو اقف ضد آه، ضد الاستعمار وبتاع المهم يهتوها من الاخر وطبعا تتعرف على صالح سليم اللي هو فاكرين المشهد الجميل قوي وهي طالعه في الاسانسير لما قالت انت حسين آه، يعني ده كان مشهد جميل جدا يعني اللي هو صاحب اخوها برضو ال- في الفدائيين والمناضل ضد الانجليز برضو ويقوم حريق القاهره وهم يتسجنوا وبعد كده طبعا تقوم الثوره يتم الافراج عنهم وحسين يسافر بعثه هي بقى تخش الجامعه من هنا وطبعا آه، تقع في ايدين آه، الدكتور فؤاد او بيقولوا عليه الاستاذ فؤاد على طول هو طبعا اللي قايم بدوره محمود مرسي كان واحد في منتهى الغلاسه يا ساتر يا رب وبرضو لا هي انا بدماغي انا ما ينفعش اتعامل بالمنظر ده إيه يا بابا ايه اللي بيحصل لي ده وبتاع المهم يجي ويخطبها وابوها يوافق من غير موافقتها هي خالص وهي طبعا كان في sub plot ان هي آه، كانت آه، ابن خالتها حسن يوسف كان عايز يعمل معاها حاجه مش تمام واكتشفت ان هو كان بيعمل حاجات مش تمام مع ال house keeper عندهم وكده يعني وتصده وبتاع المهم في بقى لقطه حلوه جدا بقى ايه في النص التاني من الفيلم او التلت الاخير من الفيلم آه، حصل بقى ايه العدوان الثلاثي بعد تأميم القناة وبقى هجوم الانجليز والفرنسويين على القناه في حته حلوه جدا على فكره تبين قد ايه هي واحده capable يعني لما ايه حصلت غاره وقال لك طفوا النور وبتاع واللي هو ايه ينزلوا يقعدوا في ال basement كل اللي في البيت قاموا جاريين جري على الباب هي ماشيه بهدوء خالص رايحه تمسك الشمعه تولعها عشان تنزل وفي النص تقابل حسين في النص عشان رجع من البعثه ويقول لها انا مسافر بورسعيد لل لل كفاح ضد الانجليز برضو والاستعمار الجديد اللي بيحصل دوت فتحس ان هي كانت نازله كده بقوه كده مش خايفه آه، نازله اللي هو انتوا نازلين خايفين لا انا نازله براحتي خالص مفيش حاجه وفي الاخر طبعا اللي هي المشهد الشهير بتاع محطه القطر ان هي ايه المفروض ان هم مسافرين بقى الفيوم يبعدوا عن القاهره عشان الغارات والحاجات ديت لا هي تقوم سايبه الدبله لفؤاد دوت واللي هو ايه انا ايه اللي جايبني معاكو انا كده لا انا هروح اعمل الصح يعني من الاخر وتروح رايحه راكبه القطر اللي هم الناس كمان لما كانوا مادين ايديها عشان يشدوها في القطر وتروح مع حسين لبورسعيد يعني آه، قامت فاتن حمامه بالدور حلو جدا والفيلم ده على فكره فلسفي قوي وفعلا بيثبت لك ازاي ان بنت مش لازم بقى ايه تبقى في مركز قوه يعني لكن هي ايه she's capable ان تاخد قراراتها capable انها تروح للخطر برجليها يعني آه، لا فعلا فيلم جميل جدا وطبعا المخرج هنري بركات آه، عمله لنا بطريقه جميله قوي يعني ونيجي لرقم اتنين معانا في القايمة ده بقى طبعا فيلم في منتهى اللذة يعني وطبعا باين من اسمه يعني المسخرة أساسا مراتي مدير عام انتاج سنة 1966 بطولة طبعا الفنانة شادية انتوا فاكرين طبعا شادية كان جه عليها وقت من كتر ما هي تألقت في التمثيل بقت تمثل افلام من غير ما تغني يعني مش بس مجرد ان هي طالعة تغني في فيلم مثلا او كده او الفيلم مثلا فيه هي بتمثل فيه وبعدين تغني لا هي طالعة بتمثل بس وده يثبت قد ايه اللي هي وصلت لمرحله جامده قوي she's my favorite عامه طبعا الفيلم كان آه، آه، بطوله شاديه صلاح ذو الفقار كان جوزها وقتها حتى آه، عادل امام طبعا لما كان لسه في بداياته آه، امين نور الدين آه، وتوفيق الدقن يا لهوي على توفيق الدقن اللي هو فعلا الموظف ال- الوصولي ال- الافاق يعني كان قايم بدور حلو قوي الصراحه طبعا احنا عارفين ان هي ايه هي عايز مط طلعت ان هي شاطره جدا بقى وعامله ماجستير برضو في التجاره وكده فايه بقت مدير مديره على مصحه حكوميه ليها دعوه ايه بالهندسه البناء يعني المصحه دي طلع ان دي اللي جوزها شغال فيها اللي هو صلاح ذو الفقار فمن الاخر هي بقت المديره بتاعته فالاول طبعا يحاولوا يخبوا إيه، لو سمحت يا عصمت ما تقوليش عشان بس م- مشاكلي قدام الموظفين خصوصا ان هو كان project manager اللي هو وزير اللي هو مدير المشروعات يعني إيه، المهم طبعا بقى ايه يبين لك هي رايحه بقى بعربيه الشركه وهو راح بقى يتشعبط في اتوبيس وبتاع إيه، هو طبعا بقى يبتدي يغير بقى في الحته ديت واللي هو ايه إيه، ازاي انا انت المديره وانا موظف تحتيكي و... ويحصل مشاكل بقى ويحاولوا يخبوا والموضوع بيتكشف وطبعا بتحصل حاجات مسخره إيه، طبعا فاكرين امين نور الدين طبعا حنفي القباب عشان ماشي طبعا طبعا يقول لك احمد بن حنبل قال لك إيه، ت- سلمت على واحده ست يبقى كده بنقض الوضوء وفي الاخر غير غير رايه طبعا بانه مشي مع مذهب ابي حنيفه إيه إيه عصمت او الفنانه شاديه في الفيلم قامت بدور المديره الصح يعني اللي هي ايه جامده وفي نفس الوقت كويسه مع موظفينها اللي هو ايه, إيه هيت آه، ه- هنتاخر ونقعد كلنا عشان ايه نخلص المشاريع المتاخره اتاخروا اكتر من ساعات العمل ساعات العمل يا جماعه كانت الساعه 2 وهي هتتاخر للساعه 5 ده كده يعتبر التاخير خدتوا بالكم انتوا وبعد كده اتاخروا اكتر للساعه 7 ده معتبرينها انها حاجه غريبه يعني قامت ايه تروح وتجيب عشاء ليهم كلهم عشان ايه الدليفري من الاخر يعني عشان ايه تعرفوا تتعشوا كده وانتوا بتشتغلوا يعني المديره الصح يعني وطبعا بيجيب لك بقى ان هي المشروع نجح وعملت الوحده الصحيه اللي كانت في الكفر اللي كانت ب- هي اللي ماسكاها والمحافظ يكرمها وكده وطبعا وطبعا حسين يغير في الاخر يلاقيها واقفه مع المديرين والمحافظين وهو واقف وسط الستات يتكلم على الموضه والرضاعه يتخانق معاها لا انت هتقعدي في البيت وبتاع لكن في الاخر لما تسيب المصلحه وتمشي وتروح تشتغل في مصحه تانية هو بنفسه يطلب انه يتعين يبقى تحتيها هي المر... هي المديره وهو الموظف اللي تحتيها فيلم جميل جدا وبين لك ان فعلا لا كست هي قامت بدور كمديره فعلا ما بنشوفش الحاجات دي في افلام دلوقتي يعني او لما بنشوفها م- ما بتبقاش فعلا م- آه ك- آه متركزه حلو زي ما حصل في الفيلم ده اتمنى ان احنا نركز في الموضوع ده يعني وطبعا رقم واحد معانا في القايمه هو الاشهر في الموضوع ده والفيلم ده على فكره عمل مشاكل كتيره قوي اول ما نزل هنتكلم عنها وهو طبعا فيلم انا حره فيلم أنا حرة يا جماعة إنتاج سنة 1959 آه، كان بطولة آه، طبعا مخرج الواقعية صلاح أبو سيف كتابة الكاتب الرائع إحسان عبد القدوس وطبعا كان بطولة آه، لبنى عبد العزيز ده تقريبا أحسن دور مثلته على فكرة وحسن يوسف كان بداي... في بدايته آه، شكري سرحان وطبعا الفنان حسين رياض إيه، الفيلم ده على فكره زي ما قلت آه، هو عمل مشاكل اول ما نزل ناس كتير اتكلمت عنه وكتبت عنه اللي هو انتوا ايه بتعصوا البنات علينا ازاي بنت يعني تبقى بمزاجها قوي كده ازاي آه، لما نقول لها حاجه تقول لها لا انا مش عاجبني الكلام ده انا حره ازاي لما مثلا نجيب لها عريس تقول لا انا مش مش عاجبني العريس دوت يعني كانت حاجات غريبه شويه على المجتمع وقتها كانت البنت مغلوبه على امرها بزياده يعني فالفيلم تناول الموضوع ده و- وزي ما قلت يعني عمل مشاكل بسيطه يعني مش مشاكل بقى منع وكده لكن خلى الناس كتير تتكلم وناس حتى كمان انتقدت احسان عبد القدوس في الفيلم يعني آه، الفيلم طبعا عارفين ان هي لبنى عبد العزيز طبعا هي آه، ابوها بيشتغل سفير فسايبها عند عمها ومرات عمها وايه آه، ب- ابن عمها وهي متمرده على طول آه، عمها دمه تقيل يعني آه، انت بتاخرتي ليه لا ما تجيش غير كذا تقول له لا انا حره انا طالما انا واثقه في نفسي انا ليه بت... آه، ما اتاخرش ليه لما يروحوا مثلا ي- آه، يقعدوا في قعده ستات آه، تقوم- تلاقي ان الستات كلهم عاملين بقى يتكلموا على بعض من ورا بعض وبعدين لما يقابلوا بعض حبيبتي ومش حبيبتي تقوم هي طالعه هبه فيهم تقول لهم انتوا كلكم افاقين انتوا عاملين نفسكم حبايب وانتوا اصلا ما بتحبوش بعض تقوم مرات عمها تقوم متخانقه معاها إن- انت ما فيش فايده فيكي هي تقول لهم لا انا حره هم اصلا اللي كلامهم غلط يعني اللي هي ايه متنمرده من الاخر يعني على المجتمع وحاجات معينه هي عندها حق فيها يعني وكان على فكره في حته دايما حلوه في الفيلم كان اللي هو ايه قال يعني ضميرها بيكلمها فكان المخرج آه، صلاح ابو سيف عامل حاجه لطيفه اللي هي ايه كل ما بتنام كده تقوم ايه جايب لك وهي داخله اوضه ضلمه متنوره بالشادوز بس كده وهي واقفه كده بس مجرد خيال واللي هو ايه كان ضميرها بيكلمها اللي هو انت ليه عملت كده طب انت شايف ان ده صح وهي بقى ايه هنا بقى عندها conflict دايما هل هي اللي بتعمله ده صح هل هي مزوداها فلا تناوله حلو جدا وكمان شفنا لما هي اتخطبت لواحد كويس بس مش احسن حاجه برضو يعني اللي هو ايه مثالي بزياده فايه بيقعد يسالها بقى انت حاطه make up ليه هو اللبس ده مش عارف ماله هي- تقوم هي ايه برضو هبه فيه برضو اللي هو ايه انا حره من الاخر يعني هنا هل انت معاها ولا ضدها ده بقى ايه الفيلم هو سايب سايب لنا اللي احنا نانتربت بقى هل احنا معاها ولا ضدها في الموضوع ده لكن هي عملت الدور حلو جدا وعلى فكره اترشحت لجوائز في الفيلم دوت وجايب لك طبعا ايه في النص التاني من الفيلم اللي هي ايه سابت بقى عمها ورجعت عاشت مع ابوها بعد ما فترته خلصت في السفاره يعني والسفر وكده وقررت انها تخش الجامعه الامريكيه طبعا كانت الجامعه الامريكيه لسه فاتحه وطبعا تتعرف على شكري سرحان اللي هو كان طبعا بيناضل ضد الانجليز وهي تخش في الكفاح ضد الانجليز معاه اللي هو ايه آه، ت- آه، تنقل مش- منشورات آه، اوراق تسلمها للناس من غير ما حد ياخد باله وكده طبعا بيتم القبض عليها في الاخر هي وشكري سرحان ويخشوا السجن لكن طبعا ي- يجوزوا قبليها ودي يطلع ان يوم جوازهم قبل قيام ثوره 52 بيوم واحد فاكيد هيتم الافراج عنهم فلا الفيلم ده يعتبر من احلى افلام ال feminist اللي اتعمل الصراحه ويعني recommendation طبعا يعني دايما زي ما بيقولوا مثلا فيلم آه، آه، اريد حلا ده من اللي غير القوانين مثلا في قوانين الاحوال الشخصيه لا الفيلم ده غير مفاهيم كتيره في ايه حقوق البنات من الاخر يعني honorable mention معانا في القايمه وده اجدد فيلم معانا كان ظهر في فتره الالفينات آم، وكان عمل ضجه وقتها برضو ناس في قالوا عليه حلو في ناس قالوا عليه لا وحش قوي في ناس قالوا احنا مش عارفين هو الفيلم ده عايز ايه من الاخر وانا مش قادر اعرف هل هو يعتبر مع المراه ولا مع بيتكلم عن المرأة المقهورة ولا المرأة اللي هي في مركز قوة أنا صراحة مش متأكد يعني وهو طبعا فيلم احكي يا شهرزاد كان طبعا بطولة المخرج آه، يسري نصر الله وكان طبعا بطولة آه، منى زكي آه، رحاب الجمل محمد رمضان في أوائل أدواره طبعا كلنا عارفين ال story line في الفيلم كانت الحتة بتاعته دي وطبعا حسن الرداد ومحمود حميدة وناس تانية كتير هي طبعا كان منى زكي قايمة بدور مذيعة مشهورة ودايما ف- بتجيب مواضيع شائكة يعني اللي هو دايما معظمها بتجيب بقى مثلا ستات حصلت لهم حاجات مش كويسة أو ست مثلا هتفضح مثلا وزير مثلا أو حد في مركز قوة أو كده فهنا أنا مش عارف هل الفيلم ده نعتبره في ال strong feminism ولا الايه ال oppression على ال female characters يعني لكن حبيت ايه اجيب سيرته في القائمه بتاعتنا وبرضو عايز اقول ان ممكن يبقى في افلام برضو اتكلمت على موضوع ال feminism ال strong woman يعني بطريقه كويسه برضو وممكن يبقى فاتني في القائمه دي فطبعا اعذروني لو كان وقع مني لكن ابقى وضحوها لي في الكومنتات عشان ممكن ابقى نتكلم عنهم بعد كده بس يا جماعة ودي آه، قائمتي لأفلام ال feminism اللي تناولتها السينما المصرية وتناولتها بطريقة حلوة الصراحة يعني وطبعا بشكركم جزيلا على متابعتكم للحلقة زي ما احنا متعودين فضلا وليس أمرا لو الحلقة عجبتكم تعملوا ra- rating وتشغلوا ال notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد لما تعملوا لي follow على Apple Podcast وعلى Spotify بشكركم جزيلا أعزائي المستمعين وإن شاء الله نشوفكم في الحلقة القادمة